السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مسك الختام وحسن الخاتمة يعني الحقيقة الموضوع في غاية الأهمية ده حياتنا كلها إحنا عايشينها كلها من أجل اللحظة السعيدة ديت اللحظة اللي كل واحد فينا يموت على لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ضفنا للادي اللي ربنا رزقه مسك الختام ضيفنا لله دي ضيف عزيز جدا صحابي جليل هو عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وارضاه عمرو بن الجموح الحقيقه تعالوا نشوف الراجل ده كان عايش فين ودي هديه انا بقدمها النهارده لكل واحد بيقول ده انا بقالي 20 سنه بعصى ربنا ده انا بقالي 30 سنه عايش على الكفر ولسه ما اسلمتش ده انا بقالي 50 سنه عمري في حياتي ما سجدت لله انا بدي ال- القصه ديت هديه للي عاش 60 سنه على المعصيه أو ستين سنة ولم يسلم بعد بقول له الفرصة قدامك والحق نفسك قبل أن تغرغر الروح أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها إن شاء الله أبشر فإن أسلمت الآن أو إن تبت إن كنت مسلما وع- مسلما عاصيا وتبت الآن فأبشر فإن الله عز وجل يبدل سيئاتك كلها إلى حسنات بنقول لكل واحد مش مسلم المولى عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ربنا هيبدل لك كل كل ده الى حسنات ونهدي هذا الموقف او هذه القصه ايضا لكل من كان عاصيا لله والنهارده هيتوب لله ده هيتوب ان شاء الله نهدي اليه قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ضفنا الليله دي ضفنا الكريم ضفنا العزيز الليله دي هو الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وارضاه اللي ما اسلمش الا لما بعد ما عدى 60 سنه من عمره كلها كانت على الكفر واسلم بعد سن الستين ومات شهيدا في سبيل الله وكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ القصة من أولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ملحوظة أنا مش بقول تراجم الصحابة أنا بحكي آخر لحظة في حياته وبحكي هو قدم إيه في عجالة سريعة على شكل فلاشات أضواء على مواقف هو عملها عشان نشوف حسن الخاتمة كانت تمت إزاي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم عمرو بن الجموح كان بيعبد الأصنام وكان أعرج شديد العرج كان ما يقدرش يروح الكعبة كل يوم لأنه أعرج فعمل إيه؟ فعمل ماكيت من صنم على عند الكعبة اسمه مناه راح عامل صنم صنطت كده على شكل مناه وحطه في البيت عنده وبدا يعبده ويسجد له من دون الله ويستقسم بالازلام اسافر ولا ما اسافرش اتجوز ولا ما اتجوزش اعمل ولا ما اعملش اخش المشروع ده ولا لا وهكذا فاعتبر ان مناه ده الصنم الصغير اللي هو عمله ده اعتبر هو ده الاله بتاعه في يوم من الايام ربنا اكرم ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومجموعه من شباب الحي من ضمنهم معاذ بن جبل اسلموا جميعا لله سبحانه وتعالى. الولد ده اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه جا- عنه وارضاه حاول يشوف طريقه جميله قوي وانا منبسط جدا لما يكون واحد مسلم ابوه لسه ما تابش او ابوه يكون ما اسلمش او ابوه يكون انسان عاصي ويبتكر طريقه جميله ورقيقه وحلوه عشان يخليه يسلم ان كانش مسلم او ان هو ي- يتوب ان كان عاصيا وده اللي عمله معاذ بن عمرو بن الجموح خلى ابوه نايم وراح قايم هو والشباب الحي وراحوا سارقين الصنم ده اللي هو مناه واعزكم الله حطوه عند بئر آه، ب- الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها صبح الصبحيه عمرو بن الجموح بيدور على الاله بتاعه ما لقاش الاله يدور يمين شمال مش لاقيه لحد ما فضل يدور في ايه في طرقات المدينه لحد ما وصل ووجد الاله بتاعه الصنم بتاعه منكسا راسه في بئر النجاسات فقال والله لو اعلم من الذي صنع بك هكذا لاخزين اعمل فيه اللي ما تعملش خد الصنم م- مشطفه مظبطه بالميه وحاطط له كولونيا وعطر وحاجات زي كده وبدا يسجد له من دون الله تاني يوم الشباب برضه راحوا واخدين الصنم وهو نايم وراحوا رامينه في بئر النجاسات صبح عمرو بن الجموح خلاص بقى عارف السكه اليوميه بقى يقضي ال weekend هناك يعني المهم فايه فعارف السكه راح ايه واخد بعضه وراح على فين على هناك خد الصنم برضه والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينه وراح محميه ومظبطه ومشطفه وحاطط له آه، ر- عطر وحاجه زي كده والكلام ده كله ربنا الهمه بحاجه يعملها كانت هي دي سبب اسلامه عمل ايه حط سيف في رقبه الصنم وقال له إن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك يعني اله تيوان انت ليه ما تدافع عن نفسك يا عم مش كده يعني فالمهم جم الشباب خدوا في اليوم الثالث ده خدوا الصرام بالسيف اللي في رقبته وراحوا حاطينه في بئر النجاسات وشالوا السيف واعزكم الله سبحانه وتعالى حطوا مكان السيف كلب ميت عمرو بن الجموح صبح ما لقاش الصنم جرى على هناك فلقى الصنم منكسا راسه في البئر والسيف متشال ومحطوط مكانه كلب ميت فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فدخل في محراب التوحيد وجلال التوحيد ونطق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم ما أسلم عمرو بن الجموح ده هدية حبايبي هدية بديها هدية لكل إنسان عاش على المعاصي عمر طويل عمرو بن الجموح أسلم بعد سن الستين بعد سن الستين يا شباب يا شباب اللي لسه واقعين في المعاصي وبتقول طب خلاص اعمل زي عمرو بن الجموح اخلي نفسي بقى عايش براحتي لحد سن الستين اقول لك وانا موافقك بس بشرط تضمن ان ملك الموت ما يجيلكش النهارده تضمن ما يجيلكش بكره يا شباب ده اكتر اللي بيموتوا دلوقتي في عصرنا ده هم الشباب ولذلك ما تلاقيش حد كبير كتير يعني الناس كبار السن قليلين جدا ليه لان اغلب اللي بيموتوا بيموتوا قبل ما ايه قبل ما يكبروا اغلب اللي بيموتوا في عصرنا ده شباب وموت الفجأة هو من علامات الساعة الصغرى كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حيث قال بين يدي الساعة موت الفجأة شاب بيسلم عليك صحته حديد بيلعب حديد وبيلعب كاراتيه وما شاء الله الله أكبر معدته تهضم الزلط مرة واحدة بيسلم عليك وقع ميت قدام عينيك شفنا مناظر بالمنظر ده كتير يا شباب نلحق ونتوب نلحق ونصلح حالنا مع ربنا قبل ما يداهمنا ملك الموت ويجينا ملك الموت ويدخل علينا وهو لا يستأذن على أحد ونصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا نلحق نفسنا عمرو بن الجموح من يوم ما أسلم أسلم أسلم بجد إسلام حقيقي ولذلك أنت لما تلتزم تلتزم تخلع طوب الجاهلية على الباب وتخش بطوب الإسلام وتعيش حياتك كلها لله ده اللي عمله عمرو بن جموح أسلم وده طعمه وحلاوة الإيمان إيه ده هو الإيمان ليه طعم طبعا وليه حلاوة آه طبعا مين اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا الله شيء جميل قوي انك تدوق طعمه وحلاوة الإيمان ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف دوق طعم ولذة قيام الليل أخويا وحبيبي دوق طعم ولذة الصيام ولذة ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مسلم يكون عنده اكتئاب ده مستحيل مستحيل يكون عندك اكتئاب ومعاك كتاب ربنا سبحانه وتعالى يجي لك اكتئاب منين معاك القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء لما في الصدور شفاء لأمراض القلوب شفاء لكل الأمراض النفسية معاك ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويكون عندك اكتئاب ده ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن مش تسعد ما أنت ممكن تسعد دلوقتي وتبقى متضايق بعد شوية لكن تطمئن يبقى السعادة ركزت في قلبك خلاص مفيش حاجة تضايقك أبدا اللي جه زي اللي راح جت فلوس زي ما جاتش فلوس عيان زي صحيح في كل الأحوال أنا عبد لله يقول عمر بن الخطاب والله ما أبالي أيهما ركبت مطية الفقر أو مطية الغنى إن كان فقرا فصبر وأجر وإن كان غنى فشكر وأجر خدت بالك عروة بن الزبير تتقطع رجليه ولما تتقطع رجليه يقول اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي الرضا إن أنت تكون راضي عن ربنا إن أنت تكون عبد لله اداك فلوس أنت عبد منعك الفلوس او منع الفلوس عنك انت عبد اداك الصحة انت عبد اداك المرض انت عبد جوزك واداك زوجة واولاد انت عبد حرمك من الزوجة والاولاد انت عبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عمرو بن الجموح عاش على الطاعة عاش على العبادة ده طعم الايمان تمنى ان ربنا يرزقه الشهادة حاول يخش في غزوة بدر فأولاده منعوه قالوا له إحنا بنخش وإحنا ستة من أولادك ده منهم ولد كان هو المشارك في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح وكان معاه معوذ بن عفراء الاثنين قتلوا ابو جهل وعبد الله بن مسعود هو الذي احتز راس ابي جهل وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمها للنبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الامه تخيل فجه في غزوه احد بقى عمرو بن الجموح قلبه بيحترق عايز يخش عايز يجاهد مع ان عمرو بن الجموح معلوش جهاد لان ربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد عن الاعرج وعن الاعمى وعن المريض كل دول معذورين ما لهمش جهاد اصلا ورغم ذلك عايز يجاهد فذهب الى النبي وهو يبكي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وانا اتمنى واشتهي الشهاده يا رسول الله فتبسم النبي وقال أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد أنت ما عليكش جهاد أصلا ثم نظر إلى أولاده وقال وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله فدخل عمرو بن الجموح في غزوة أحد فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في رواية تانية إن عمرو بن الجموح سأل النبي عليه السلام سؤال جميل قوي قال له يا رسول الله أنا رجل أعرج ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن معقولة ممكن أنا كرجل أعرج أخش جنة الرحمن فقال أجل فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي وهو مقتول وهو قد استشهد ونال الشهادة في يوم أحد وتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن في جنة الرحمن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة عمرو بن الجموح مات شهيدا في يوم أحد والنبي يقول والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت في جنة الرحمن تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا هو إيه السبب في كل ده؟ اولا تقدير ربنا وتوفيق ربنا لعمرو بن الجموح تاني حاجه كان عنده همه عاليه همه الشيوخ فليس الشيب هو شيب الراس وانما الشيب هو الشيب في الهمم ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنه وعنده همه اعظم من شاب عنده 20 سنه وممكن تلاقي شاب عنده 20 سنه وعنده همته ضعيفه جدا ولا تساوي حتى واحد عنده 80 سنه فليس الشيب هو شيب الراس وانما الشيب الحقيقي هو شيب الهمم ان واحد تكون همته شابت ما عندوش عندوش طموح ولا عنده امل ده النبي بيرفع همتك حتى عند دخول الجنه قال كم عند البخاري فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله مش زي ما الناس بتقول طب يا رب اخش الجنه بس ورا الباب طب حتى في اي حته بس اتحط على جنب كده لا بيقول فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى ليه يا رسول الله قال لي اربع حاجات اول ثلاثه ما يهمناش واخر حاجه هي المهمه قال ايه قال فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا تخيل لما تسكن في بيت أو تسكن في قصر سقف بيتك عرش الرحمن أنت متخيل الموقف زي ده عرش عرش الرحمن عرش الرحمن جل وعلا اللي النبي قال عنه ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة في صحراء وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم همة همة وعلو همة ده, ده علو الهمة ده رزق يا شباب رزق والله ربنا بيسوقه لمن يشاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها ويقول كما عند أبي نعيم بسند صحيح صلى الله عليه وسلم يقول لكل قرن من أمتي سابقون في كل قرن في من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ناس سابقون مش قاعدين مكانهم مش محلك سر مش طموحاتهم كلها دنيويه وبس وظيفه ومنصب وجاه وفلوس وزوجه واولاد وفيلا وبحر ودنيا وشاليهات لا في ناس لا تزال طائفه من امتي ظاهره على الحق منصوره هي دي الطائفه المنصوره ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين همه همه عاليه الانسان يكون عنده همه ولذلك الامام ابن القيم بيقول ايه لابد للسالك خد بالك بقى من همة تسيره ومش كفاية وترقيه كأنك طالع سلم هو مش النبي لما تكلم عن عن ال- يعني حافظ القرآن قال كما عند الترمذي بسند صحيح قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع سلالم الجنة اطلع درجات الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه الله لان ممكن تبقى عندك همه وما عندكش علم تقول خلاص انا ما دام مساله مساله همه انا هصلي الظهر ان شاء الله 48 ركعه يلا زياده الخير خيرين مش هيقبل طب اصلي العصر 20 ركعه برضه ما يقبلش ليه لان عندنا نص صلوا كما رايتموني اصلي لازم اصلي زي ما النبي صلى طب انا هحج بس في شهر جماده ما ينفعش ليه ما النبي قال خذوا عني مناسككم النبي حج امتى في شهر ذي الحجه يبقى في شهر ذي الحجه ما ينفعش احج في ذي القعده ما ينفعش ما ينفعش احج في في صفر آه، خدت بالك يبقى اذا لازم اعمل زي ما النبي عمل خذوا عني مناسككم صلى الله عليه واله وسلم لابد للسالك من ايه من همه تسيره تمشيه وترقيه ومن علم يبصره ويهديه ولذلك عايز تعرف مدى كمال العبد كمال العبد في حاجتين كمال العبد في ان هو يكون عنده خلق عالي جدا النبي عليه الصلاه والسلام قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ولما تكلم الامام ابن القيم عن كمال العبد قال كمال العبد على امرين معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل ان انت تعرف الحلال من الحرام ان انت تعرف الصح من الغلط ومش كفايه وان انت تؤثر الحق على الباطل ما هو في ناس عارفه ان الربا حرام يقول لك لا انا عارف الحمد لله وبفضل الله وحافظ القران مرتين الحمد لله رب العالمين ويقول لك انا حافظ 46 جزء من القران ما اعرفش جاب الباقي منين يعني واخد بالك فسبحان الله اه يعني معرفه الحق من الباطل وايثار الحق ما يكفيش ان انت تعرف الحق ما يكفيش ان انت تقول الحمد لله انا م- خريج كليه كذا وكليه ش- كليه شريعه يعني الحمد لله وعارف كل حاجه طب بتعمل ايه ولا حاجه يبقى ما ينفعش لازم العلم ده يترجم الى عمل والا فالنبي حذرنا وقال كما في الصحيحين يؤتى بالرجل اللي هو العالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه أعزكم الله فيجتمع إليه أهل النار اللي هم عارفينه فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى أيوة صح كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه يبقى كمال العبد مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل ولا يمكن ورب الكعبة يا جماعة تعلو همة الإنسان أنا ليه بتكلم عن علو الهمة عشان عمرو بن الجموح ده مثال لعلو الهمة مش هتعلو الهمة إلا إذا تعلق القلب دوت لأن القلب ده أساس كل حاجة أساس كل حاجة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فات رواه مسلم واللي جاي رواه البخاري ومسلم يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الا وهي القلب سبحان الله شوف بقى لما لما عايز عايز الهمه تعلو لابد القلب ده يتعلق بالاخره وينسى الدنيا دي بقى زي ايه عارف عامله عامله زي اخويا عامله زي بالون كبير قوي عارف البالون الكبير زي عامل زي المنطاد كده البالون الكبير كده بس متعلق بصندوق خشب الصندوق ده مليان حجاره وزلط البالونه عايزه تطير مش عارفه ايه اللي في الحجاره ديت ال- الصندوق ده عباره عن ال- ال- القلب القلب بس القلب مليان ايه حجاره وزلط ليه دنيا مليان دنيا طب البالون عايز يطير خف من الحجاره هتلاقي البالون طار خف من الدنيا هتلاقي القلب طار ما بقاش متعلق بالارض وانما بقى متعلق بالجنه وبرضوان رب الجنه خدت بالك من المثل ده عامل زي سفينه الفضاء اللي عايزه تنطلق بس لازم قوه دفع جامده اللي ربنا قال عنها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين عايز اصلي مش قادر انا كل ما احاول اصلي مش عارف اصلي انطلق ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا هو مين اللي محتاج لمين يا جماعه يعني تخيل العبد اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج طبعا العبد اللي محتاج ورغم ذلك ربنا بيقول اتيتوه هرولا وهو هو سبحانه وتعالى جل جلاله يقول كما عند مسلم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم يقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي علينا هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل هل إلى أن يطلع الصبح الله شفت رحمة ربنا قد إيه شفت رحمته قد إيه قوم واصحى وصلي واطلب قبل ما تطلب من فلان بيه وفلان باشا اطلب من مالك السماوات والارض من فاطر السماوات والارض اللي خزائنه لا تنفذ اللي قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم يا الله عشان كده بقول لك قوم بقى وانطلق سفينه فضاء عايزه تنطلق وتبعد عن جاذبيه الارض عن حطام الدنيا عن الدنيا والفلوس والمال والزوجه والو عايزين نخش الجنه عايزين مسك الختام يا عم عايزين ربنا يرزقنا مسك الختام انطلق بايه يلا قوم صلي في ساعتها انا عايز اتحجب بس في حاجات منعانا اه، طب لما اتجوز اه، اتحجبي وهتتجوزي ان شاء الله اصل اللي هيتجوزك وانت مش محجبه مش هيخليكي تتحجبي طب طب اصل عايز ابر امي وابويا بس يعني بس في شويه مواضيع خلاص روح برهم وان شاء الله الموضوع هتخلص انا والله عايز اصل رحم اللي انا مقاطعهم بقالي سبع سنين بس بس في شويه حاجات اروح بس وصلهم وصله الرحم من اسباب الرزق من اسباب طول العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسى له في اثره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه سفينه فضاء اول ما تنطلق وتبعد عن جاذبيه الارض خلاص تسبح في سماء الطاعه كابدت قيام الليل عشرين سنه هي دي الطلعه الاولانيه وتلذذت بيه 20 اخرى خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ اه بتتعب في الأول في الطاعة شوية بعد كده تبقى خلاص ما تقدرش تستغنى أبدا عن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك الإمام ابن القيم يقول إيه؟ من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة عايزك أخويا وحبيبي تعمل زي اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يضيعه لازم يخش اجري على طول وانطلق حدد هدفك من دلوقتي خش على طول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة همتك في ناس تم... اسأل واحد في الحر ده همتك ايه همتي ازازة حاجة ساعة والتاني همتي مروحة والتالت مكيف والرابع شاليه والخامس يقول لا لا لا ما يهمنيش ده كله انا همتي اكون في ظل عرش الرحمن وكل حاجة بثمنها ازازة الحاجة الساعة بريال والمروحه ب 200 ريال والمكيف ب 3000 ريال والشاليه بمليون ريال وفي ظل عرش الرحمن بيدمع من خشيه الله عشان كده بقول لك حدد هدفك واوعى تحتقر نفسك النبي لما ذكر السبعين ألف اللي هيخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محسن وحديث في البخاري ومسلم قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال أنت منهم ما احتقرش نفسه قال أنا مين أنا اللي أكون فهخش الجنة بغير حساب ولا عذاب قال له أن... قال أنت منهم قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة ربيعة بن مالك اللي كان بيحضر الوضوء للنبي عليه الصلاة والحديث رواه مسلم والنبي عليه الصلاة قال سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة ما قالوش أسألك الجنة ده من أهل الصفة وشاب غلبان وفقير جدا وعنده 17 سنة كان ممكن يقول أنا مين عشان أكون في صحبة النبي لا ما احتقرش نفسه قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله الله واوعى تضيع الفرصة أخويا وحبيبي عمرو بن الجموح أتيحت له الفرصة ومش مكتوب عليه جهاد ودخل فكان في الجهاد وكان في الجنة بسبب أنه دخل وقاتل وجعل نفسه لله سبحانه وتعالى اوعى اوعى تفوت الفرصة انت في امتحان وما تعرفش هتموت امتى وما تعرفش هتروح امتى اجعل حياتك كلها لله ممكن تخش امتحان ويجي يحط لك الورقه يقول له طب مده الامتحان قد ايه يقول لك بص بقى الامتحان ده امتحان عجيب شويه مفيش وقت محدد ممكن اسحب منك الورقه بعد ساعه ممكن اسحبها منك بعد ربع ساعه ممكن اسحبها منك بعد ثلاث ساعات ما اعرفش اسحبها منك امتى هتبقى شغال وانت خايف كذلك ممكن يخش عليك ملك الموت النهارده وممكن بعد اسبوع وممكن بعد سنه وممكن بعد 60 سنه الحق نفسك وجاوب قبل ما تلقى الله عز وجل عشان كده بقول لك موضوع حلقتنا مسك الختام جهز نفسك على طول ان النهارده النهارده ممكن اموت فلازم اكون جاهز النهارده للقاء الله سبحانه وتعالى فربنا يرزقنا واياكم مسك الختام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته